بسم الله الرحمن الرحيم احنا المرة اللي فاتت وقفنا على موضوع ان المسيح ابن الله تمام طيب الموضوع ده بقى علشان خاطر نفهمه احنا قلنا موضوع اه، طوبى لصانع السلام وادم ابن الله ده كلام فاضي يعني نصوص مشهورة ومستخدمة ولو قعدنا نجيب نصوص كتير على ان كلمة ابن الله بتتقال على ناس غير المسيح بحيث ان انت هيجي يوجه لك المسيح سؤال او هيجي مثلا المسيح يقول ابن الله يبقى الله وبيستخدم لفظ الجلالة الله بمعنى إله حقيقي مستحق للعبادة خلي بالك احنا لما نيجي نشرح الموضوع ده بتاع ابن الله في كذا حاجة لازم نكون ايه اه فاهمينها يعني أول حاجة ان الله خالق السماوات والارض بيتقال له الاب او بيتقال ان هو باتير اللي هي بتت... بتترجم فاذر وبعدين استخدام ابن الله قبل المسيحية وبعد المسيحية طيب أول حاجة احنا قلنا المرة اللي فاتت إن كون إن المسيح يتقال عنه ابن الله بمعنى إن هم بيقولوا إن ما دام المسيح ابن الله يبقى هو الله بمعنى إنه مستحق للعبادة فبنقول طيب المسيح اتقال عنه ابن الله طب واللي اتقال عنهم ان هم آلهة صراحة مش أبناء الإله لا هم نفسهم آلهة ففي مشكلة في الكتاب المقدس مشكلة ايه في الكتاب المقدس ان بيتقال عن الناس ان هم آلهة وأبناء الإله ثانية فقلنا مشكلة الكتاب المقدس إن بيتقال عن الناس عادي إن هم أبناء الله وبيتقال عنهم إن هم آلهة لكن مع ذلك في معيار نقدر نعرف بيه الناس دي آلهة حقيقية مستحقة للعبادة ولا لأ وكنا قلنا المزمور كام 82 المزمور 82 ده بيقول ايه الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي صح؟
82 واحد ايه 82 واحد اه ايوه مش 82 6 انا قلت انكم الهه ايوه انا واخد بالي انا اجيب المزمور من الاول انكم قائمون مع الله في وسط الالهه واحد
مزمور 82 اهو الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي حتى متى تقضون جورا وتر وترفعون وجوه الأشرار اقضوا للذليل ولليتيم انصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار أنقذوا لا يعلمون ولا يفهمون في الظلمة يتمشون تتزعزع كل أسس الأرض أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون قم يا الله دين الأرض لأنك أنت تمتلك كل الأمم فهو بي بيقول عن القضاة ان هم آلهة وبنوا العلي لكن مش معنى ان هم متقال ان هم آلهة فيبقى هم مستحقين للعبادة فهو بيقول لك انكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون بمعنى ان مدام هذا الكائن عنده صفات النقص الإنسانية اللي هي زي الموت يبقى هو ما ينفعش يكون إله حقيقي فاهم إزاي؟ يعني كأن الكتاب بيضع معيار إن الإله الحقيقي لا يمكن بأي حال من الأحوال إنه يتصف بأي صفة من صفات النقص الإنسانية. طيب في كان في نص في أعمال الرسل ثانية واحدة في أعمال الرسل 12 20 موت هيرودس وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم راحوا قالوا له ايه فصرخ الشعب هذا صوت اله لا صوت انسان ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله فصار ياكله الدود ومات يعني يعني هو انبسط بكلام الناس ان هم قالوا عنه ان ده صوت اله مش صوت انسان فربنا قال ايه علشان خاطر إيه، يتعظوا إيه، عشان الناس تعرف ان هو لا اله ولا حاجه وان هو كمان كعقاب له انه ظل مستكبرا ولم يعطي مجدا لله فمات على طول هم عاملين ضغط الإله ده عالي ايه كلكم آلهة ومش عارف إيه
دول هيرودس والناس دي يعني خلي بالك كون لما في العهد القديم مثلا في نصوص بتقول عن الناس ان هم آلهة او ان الاله بيقول لفرعون بيقول لموسى انا ج- انا جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك يكون نبيك في الخروج سبعة واحد القضية ان هل الاشخاص دول اللي اتقال عنهم ان هم آلهة صدقوا فعلا ان هم آلهة فبه فبهذا ي- يستحقوا العبادة ولا هم عارفين ان ده رمز بمعنى ان هم ليهم سلطان او قوة معينة او كده تمام فهو هنا علشان قال هذا صوت اله مش صوت انسان ففرح وافتكر فعلا كده فربنا عاقبه في نصوص مهمة جدا في حزقيال 28 28 واحد بيقول ايه وكان الي كلام الرب ده لحزقيال يعني يا ابن ادم قل لرئيس سور هكذا قال السيد الرب من اجل انه قد ارتفع قلبك وقلت وقلت انا اله من من اجل انه قد ارتفع قلبك وقلت انا اله ده ملك سور هو بيقول في نفسه كده يعني قاعد على عرشه وبيقول ايه انا اله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار وأنت إنسان لا إله وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة ها أنا أحكم من دانيال سر ما لا يخفى عليك وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك ثورة مش عارف كذا كذا كذا فلذلك هكذا قال السيد الرب من من أجل أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة لذلك ها أنا ذا أجلب عليك غرباء عتاة عتاة الأمم فيجردون سيوفهم على بهجة على بهجة حكمتك ويدنسون جمالك وينزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتلى في قلب البحار هل تقول قولا أمام قاتلك أنا إله وأنت إنسان لا إله في يد طاعنك موت الغلف تموت بيد الغرباء لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب النصوص دي في غاية الأهمية ليه؟ النصوص دي بتقول هو عامل نفسه ملك وله سلطان وفرحان بنفسه بيقول انا اله ده احنا احنا مش بنتكلم في ان يتقال عنه ابن الله لا ده يتقال عنه ان هو اله انا عاوزك تحط فرض جدلي المسيح قال انا اله طيب هو هنا في القصة بتاعت حزقيال ملك سور ده فرحان بنفسه قاعد على كرسيه في وسط مملكته وسلطانه وبيقول أنا إله فربنا بيقول بحسب النص وأنت إنسان لا إله يعني إيه؟ يعني كأن النص بيقول أنت مدام إنسان يعني بتتصف بالصفات الإنسانية لا يمكن تكون في نفس الوقت إله لأن ال- الاتنين ما يجتمعوش ده ضد ده الإله حي لا يموت الإنسان بيموت الإله عنده علم مطلق الإنسان جاهل وبيتعلم الاله لا يجوع ولا يشرب ولا ينام والانسان فيه كل ده فما ينفعش يكون الاتنين مع بعض فهو بيقول بما انك انسان يعني تتصف بصفات الانسانيه الصفات النقص ده اهي ما ينفعش تكون اله في نفس الوقت طب وبعدين دي النقطه دي مهمه انا ز- الاله بقى ازاي هيذل ملك سور ويعرفه ان هو مش اله ولا حاجه لا مش كده وبس هو بيقول من أجل أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة لذلك ها أنا ذا أجلب عليك غرباء يعني هيسلط عليه ناس عتاة الأمم يعملوا فيك إيه ينزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتلى في قلب البحار هل تقول خلي بالك هل تقول قولا أمام قاتليك يعني اللي مسكوك وجابوك من قفاك وعلقوك على الصليب مجازا يعني تقدر تقول لهم اللي قدروا عليك وسلطانهم بقى اقوى من سلطانك وقوتهم فاقوا قوتك تقدر تقول لهم انا اله ما ينفعش بانهي عين بانهي وش ما هم قدروا عليك وذلوك واهانوك وقتلوك وعروك وضربوك ودفنوه ازاي بعد كده هتقول انا اله احنا كنا قرينا نصوص قبل كده ان بتعطي معنى ان ما دام الاب قاهر على الابن الابن ما يقدرش يعمل حاجه غير لما الاب يقول له عليها الابن ما بيعملش افعال غير اللي الاب بيوريها له الابن ما بيتكلمش بكلام غير اللي بيسمعه من الاب الابن ما بينفذش غير مشيئة الاب حتى لو كانت ضد مشيئته فمعنى كده ان الاب متسلط على الابن والنص اللي بيقول إيه، حينئذ الابن نفسه سيخضع للذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل في كورنثوس مش عارف كام فمعنى كده ان مدام هذا الشخص اللي انت بتقول عنه اله او حتى هو قال عن نفسه انا اله في حاجات نقدر نعرف طب انت اله ولا مش اله بتتصف بالصفات الانسانيه ما ينفعش تبقى اله الناس بتقدر عليك وتموتك وتدفنك ما ينفعش تبقى اله فعلشان كده برضو في النصوص التانية بيقول انا قلت انكم الهه وبنوا العلي كلكم لكن ده مش معناه ان انتوا الهه بجد لكنكم يعني ايه لكنكم يعني انتوا متقال عنكم ان انتوا الهه وابناء الله ده ما يخليكوش فعلا كده لكنكم مثل الناس تموتون وكاحد الرؤساء تسقطون تمام في برضو نقطة مهمة في أعمال الرسل الإصحاح ال 14 ال- من العدد رقم 8 بتاع الاسترا ودربة وكان يجلس في الاسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه ولم يمشي قط هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص اليه واذ راى ان له ايمانا ليشفى قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا يعني بولس عمل معجزه لما شاف واحد مولود من بطن امه ما بيعرفش يمشي فوثب وصار يمشي فالجموع لما راوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغه ليكاونيه قائلين ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا اليهم يعني شافوا ان بولس عمل معجزه وده الفكر الوثني ان المعجزه تدل على الالوهيه لكن المفروض ان ده غلط يعني النصارى لما لما بيجوا يقولوا ان المسيح اله علشان معجزاته دول بقوا عاملين زي الوثنيين لكن الحقيقي او الواقع ان المسيح بيقول ان في مسحاء كذب وانبياء كذبه سيعطون ايات عظيمه وعجائب حتى يضلوا ان امكن المختارين ايضا يعني هيعملوا مصايب سودة معجزات جامده جدا ومع ذلك ده ما يخليهمش نبي مش اله ففكره ان الاله الدليل على الوهيته انه يعمل معجزات ده فكر الوثنيين هم اللي كانوا بيعتقدوا في ده فهم قالوا عن بولس ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الينا يعني ايه يعني الاله خد شكل انسان ما تجسدش اصل خلي بالك ايه الفرق ما بين الظهور والتجلي والتجسد والتمثل
الظهور يعني خيال لا الظهور معناه ان الاله ف- كشف عن الحجاب اللي ما بينه وبين البشر وبقى ظاهر للناس ده المعنى المفروض بمعنى لغوي ان شخص بيظهر لك يعني بيظهر ب- بهيئته بشكله بشكل الحقيقي يعني طيب والتجلي معناه ايه التجلي هو هو نفسه الظهور لكن بشكل تدريجي يعني مش مرة واحدة على مراحل التمثل ان هو بياخد شكل حاجة تانية بس ب- مش بيتصف بصفاتها زي ايه مثلا زي ال- الملاك ياخد شكل انسان بس هو مش يقعد ياكل ويشرب هو بس تمثل في هيئه بشر خد الشكل الخارجي لكن هو ما زالوا بصفاته الملائكيه ما بياكلش ما بيشربش ما بيتعبش وهكذا تمام فهو بيقول ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الينا يعني الاله يا دوبك خد شكل انسان ونزل لنا على الارض ما بقاش انسان على الحقيقه او لم يكتسب صفات الانسان ظهر بشكله بس التجسد بقى بحسب الايمان المسيحي ان الاله بيكتسب الصفات الانسانيه وياكل ويشرب وينام ويموت انها في الاصل بيخسر الصفات الالهيه هو بقى هنا بيقول فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس زفس ده هو نفسه زيوس بس بالنطق اليوناني الحديث النطق اليوناني القديم زيوس يعني هو المفروض يتكتب كده زيوس دي لو جيت نطقتها باليوناني القديم تتنطق زيوس ده انجليزي يعني اسف ثاني زي زيوس باليوناني تبقى كده دي تتنطق زفس باليوناني الحديث بالنطق اليوناني الحديث تتنطق زيوس بال... بالنطق اليوناني القديم مين زيوس ده؟
برنابا ابو هركليس هم افتكروا برنابا انه الاله ده هو اول كنيسه بيجي في التلفزيون ايوه وزينه ومش عارف مين والناس دي زيوس ده كبير الالهه عند اليونان فهم افتكروا برنابا مش هم بيقولوا ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الينا فافتكروا ان برنابا هو الاله زيوس المفسرين بيقولوا طب اشمعنى قالوا على برنابا ان هو زيوس قال لك عشان خاطر كان صاحب لحيه كثيفه وكان صاحب هيبه فكان شكله يدي على انه كبير الالهه كان شبه زيوس يعني التمثال بتاعه كده وقالوا على بولس ان هو هرمس هرمس ده اسم اله تاني بس اله مرسال فهنا في النص بيقول ايه ان قالوا على بولس انه هرمس اذ كان هو المتقدم في الكلام يعني عشان بولس كان هو اللي بيتكلم فقالوا ان هو هرمس عشان هرمس ده هو الاله المرسال ما بين الالهه الاله اللي بيقعد يتكلم فعشان شافوا بول برنابا صاحب هيبه فقالوا ده زيوس وبولس بيرغي كتير فده هرمس المهم ايه اللي حصل برنابا هو زيوس لمجرد ناحيته بس شكله وهيبته وشبهه يعني كان شبه تمثال زيوس المهم في الاخر قال لك فاتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينه بثيران واكاليل عند الابواب مع الجموع وكان يريد ان يذبح يعني خلاص هيعبدوهم وقتي الآلهة نزلوا لازم نضيفهم ونعمل معاهم الواجب حسألتها كيف نفس ده كان ده معبد ولا اه كان في معبد في المكان طيب فلما سمع الرسولان فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفع الى الجمع صارخين وقائلين ايها الرجال لماذا تفعلون هذا نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم يعني ايه نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم يعني نتألم زيكم ايوه هو قال بقى الجمله دي ليه عشان يثبت اللي الآلهة ما تتألمش ايوه عشان هو عاوز ينفي عن نفسه الالوهيه فقال طب انا هنفي عن نفسي الالوهيه ازاي اللي الآلهة ما ان انا انسب لنفسي صفات النقص الانسانيه اللي الانسان بيتضايق منها تمام
يعني هو كده ب- بشكل غير مباشر نفى ألوهية المسيح اه ليه بقى عشان المسيح اتألم عشان عشان المسيح تألم دي نقطة مهمة فهو بيقول هما اتقال عنهم ان هما آلهة او واحد قال انا اله او صوته كصوت اله نحن مش بنقول ابن الله اله لكن احنا عندنا معايير نشوف هل هو فعلا اله حقيقي ولا لا المعايير ال... الواضحة زي مثلا ليس الله انسان فيكذب ولا انسان فيندم قلنا موضوع الكذب ده قبل كده في موضوع الخطايا وبعدين موضوع الموت لكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون والنص بتاع حزقيال ان هم ب- فتموت موت القتلى وفي برضه معيار تاني ان هيسلط عليه الغرباء يعني ناس هيكونوا اقوى منك وما دام انت في شخص قدر ي- ي- يفرض سلطانه عليك يبقى انت مش الاله الحقيقي صاحب السلطان المطلق تمام وايه كمان موضوع الالام ان ما دام الشخص ده تالم يبقى هو على الاقل عند الوثنيين ما يكونش اله لو بصيت في التفاسير هيقول لك ان ال- الوثنيين في اعتقادهم الوثني المفروض الوثنيين دول ابشع صور الكفر كانوا بيقولوا ان الالهه اه ممكن ياخدوا شكل البني ادمين بس ايه يلهوا ويلعبوا ويفرحوا لكن ايه ما يتألموش ما يتعبوش ما يعانوش ما يبكوش ما ينزعجوش بالروح اقعد بقى انت جمع كل النصوص دي من العهد الجديد اللي بتقول ان بكى يسوع جاع يسوع ان صار عرقه كقطرات دم نازله على الارض ونزل ملاك من السماء ليقويه صفاته الإنسانية مش هو الإنسان ماشي ما احنا بقى هنجيب بقى النصوص اللي ده بتقول مستحيل هنجمع النصوص اللي بتقول ازاي يقسموه اتنين هو واحد يا حبيبي هو يقسمه براحته الكتاب بيقول ما ينفعش يكون اله وانسان في نفس الوقت بس كده
الفكرة نفسها من رأس طيب.
الخروج.
كان في نقطة كنت عايز أقولها برضو قلت في كتاب لأمبروسيوس اللي هو شرح الإيمان المسيحي أمبروسيوس كان بيتكلم في نقطة كان بيقول إيه ب- بمناسبة مش ابن الله إن يتقال عنه إنه إله قال وأنا هبقى أجيب الاقتباس ده إن مش كفاية إنك تقول عن المسيح أو عن الإله يعني اللي هتعبده إنه إله امال ايه لازم تقول انه الاله حقيقي ده بمعياره هو ليه لان في ناس كتير اتقال عنهم ان هم الهه الكلام ده قاله بولس في نص مشهور لا ده يوحنا ده نطلع بس النص من بولس في كورنثوس الأولى 8 5 بيقول أنا مش عارف ليه بيعمل الحركة دي كورنثوس الأولى كام 8 5 بيقول من جهتي أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحدة يعني إيه؟ يعني هو بيقول لا كأنه بيقول لا إله إلا الله هو عاوز يقول إن الألوهية مجازا الحقيقية غير موجودة إلا في واحد بس الترجمة السورية قايلة في ديت 8 5 ديت لا إله إلا الله الأحد آه الم- النص ده مهم ليه؟ إن احنا لو قلنا إن النص ده بيقول وأن ليس إله آخر إلا واحدة لو قلنا إن المقصود بكلمة إله هنا المقصود بيها جوهر الألوهية فهو عاوز يقول جوهر الألوهية أو اللاهوت الحقيقي اللي لما بيكون في شخص بيجعله هو الاله الحقيقي فهو بيقول وان ليس اله اخر الا واحده يعني اللاهوت ده او جوهر الالوهيه مش موجود غير في واحد بس احنا لو قلنا ادي هنا اللاهوت وفي الاب والابن والروح القدس لو قلنا ان الاب لاهوت والابن لاهوت والروح القدس لاهوت يبقى المفروض كان بولس يقول وان ليس اله اخر الا ثلاثة ثلاثه يعني الثلاثه دول هم اللي فيهم إلا هو اللاهوت او الالوهيه الحقيقيه لكن ما دام هو قال ان ال- ليس اله اخر الا واحد يبقى يا ده الاب يا ده الابن يا ده الروح القدس لان هم ثلاثه على الحقيقه سواء بقى هم راكبين في بعض داخلين في بعض ملناش فيه بس هو لو كان بيؤمن بالتثليث كان لازم يقول ان الالوهيه او اللاهوت ده في ثلاثه مش في واحد لذلك الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله اله بمعنى ايه يعني الالوهيه الحقيقيه وما من اله الا اله واحد يعني واحد بس هو اللي يتقال عنه انه اله حقيقي او فيه من ال- الالوهيه الحقيقيه تمام فهو المفروض المسيحي بيقول وما من اله واله هنا اسم جنس يعني ايه زي كلمه انسان حيوان ثعبان حاجة نكرة بتدل على جنس معين فهنا بيقول وما من إله من دي إيه فايدتها من فايدتها ال- الاستغراق يعني إيه الاستغراق استبعاد ال- يعني حاجة متناهية الصغر يعني عاوز ينفي الموضوع ده ب... حتى بأصغر صوره يعني إيه؟ يعني لو قلت إن اللاهوت ده حاجة كبيرة خالص وفتفوتة منه في حد غير الواحد ده لا من دي تنفيها فاهم إزاي؟ وما من إله إلا إله واحد فكده ال- الآية دي بتنفي ان بتنفي فكره ان الالوهيه او جنس الالوهيه اللي هو الجوهر اللاهوت يكون في اكتر من واحد طيب امال بولس بقى بيكمل بعد النص ده بيقول وان ليس اله اخر الا واحده لانه ان وجد ما يسمى الهه يعني ايه ثانيه واحده طيب يبقى بولس قال وأن ليس إله آخر إلا واحدة يعني اللاهوت أو الألوهية الحقيقية غير موجودة إيه، إلا في واحد وبعدين بيقول لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة يعني إيه؟ يعني معبودات في ناس بتعبد آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون يعني إيه؟ يعني الناس ليهم آلهة كتير بيعبدوها وأرباب كتير بيعبدوها سواء بيعتقدوا الآلهة دي على الأرض ولا في السماء بيعبدوا الملائكة بيعبدوا الشياطين بيعبدوا أي حاجة بيعبدوا الشمس بيعبدوا القمر أيا كان ففي آلهة كتير وأرباب كثيرون سواء على في السماء أو على الأرض لكن لنا إله واحد يعني إيه إحنا كمسيحيين المفروض على أيام بولس والمفروض ده كان برضو موجود على أيام المسيح ان ملهمش غير اله واحد او معبود واحد اللي هو مين الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له ونحن له زي انا لله وانا اليه راجعون كده ورب واحد ورب دي اللي هي كوريوس يعني وسيد واحد لا مش معلم س- سيد واحد يعني ده اللي بنطيعه وبن- وبنتبع تعليمه واوامره وك- وهكذا يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء ونحن له يعني هو فرق هنا بين المسيح وبين الاب يعني جوهر ده غير جوهر ده
يعني ما ما وضعش المسيح او الروح القدس مع الاله الواحد عشان يجي هو بعد كده يقول الاب والابن والروح القدس اله واحد لو كان قال لكن لنا اله واحد الاب كذا والابن كذا والروح كذا كنا ممكن نقول ماشي لكن هو قال لنا اله واحد وبعدين رب واحد والرب هنا مقصود به السيد حرف العطف واو ويقتضي المغايره اه طيب يبقى كل ده احنا بنتكلم في ايه ان الشخص يطلق عليه انه اله لكن في معايير كتير بن- بنقدر نفرق بيها ما بين هل ده اله حقيقي ولا م- اله بالباطل بيعبد بالباطل يعني لا يستحق العباده برضو من ضمن النصوص دي اتدخل فيها برضو اللي هي وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد طيب يبقى في حاجة اسمها إله حقيقي أي أنه يستحق العبادة وإله يعبد بالباطل لا يستحق العبادة وليس إلها حقيقيا طيب لما بيتقال بقى ابن الله معروف في الكتاب المقدس ان في ابناء لله كثر طيب المسيحيين ليه بيعبدوا المسيح بما انه ابن الله يعني اشمعنى ابن الله ده اللي يستحق العباده وباقي ابناء الله ما يستحقوش العباده لانه بيقولوا يعمل معجزات لا المفروض لان الابن ده مولود من الله فاخذ منه جوهره الالهي فبذلك هو مستحق للعباده ولكن ابناء الله التانيين دول اتقال عنهم ابناء الله بشكل مجازي ولكنهم ليسوا مولودين من الله تمام طيب
احنا كنا كملنا النص بتاع اعمال الرسل اللي احنا كنا أنهي اه اللي هو بتاع يتألم مش مشكلة هنبقى نشرحها بعدين بس خدنا الجزء اللي احنا محتاجينه دلوقتي هم بيقولوا ان المسيح هو ابن الله المولود فده بيخليه اله مستحق للعبادة لكن ابناء الله التانيين دول ايه
مش موجودين من الله مش مولودين من الله في النص المشهور جدا اللي هو موجود في انجيل يوحنا الاصحاح 18 انهي نص ده لا مش ال 18 اللي هو 20 17 قال لها يسوع لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم طبعا النصارى ايه بيقعدوا يسمعوا خرافات عجيبه في النص ده فيقولوا ايه ابي وابيكم والهي والهكم ابي بالولاده ابيكم بالتبني إلهي بالتجسد إلهكم بالطبيعة نظام كتاب كمان كده نظام كتاب لكن حقيقة الأمر زي ما القرآن الكريم بيقول اعبدوا الله ربي وربكم ايه المقصود بيها ان هو تعبدوا تعبدوا هذا الاله اللي هو ربي وانا اعبده كما هو ربكم واجب عليكم ان تعبدوه فما فيش فرق ما بين آه، ربوبية هذا الإله بالنسبة لي وربوبية هذا الإله بالنسبة لكم فده نوع من أنواع التساوي بحيث إن هو عاوز يقول إن بما إني أنا عظيم بالنسبة لكم وليا أعظم الشأن فيكم ومع ذلك بقول لكم إنه إلهي يبقى المفروض يعني ب... ب... ب... بوجه يعني تعبير لا التعبير ال- أفضلية
لا ال- اللي اقصده يبقى من باب أولى ايوه من باب اولى انه يكون الهكم وتعبدوه فهو برضو بيقول ان ابي وابيكم يعني ال ال الاله يعتبر بالنسبه لي اب كما هو بالنسبه لكم اب ويعتبر بالنسبه لي اله كما هو بالنسبه لكم اله فدي فيها نوع من انواع ال- ال- ال- المساواه ما بينه وما بين الناس فهو علاقته بالاب او علاقته بالاله انه ابوه زي ما هو كمان ابوكم ابوكم وعلاقته بالاله ان هو الهه زي ما هو الهكم طيب طب هو نص الرؤيا اللي فسروه إزاي؟
انا اللي هو بتاع من يملك فاجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى خارج ويكتب عليه اسم الهي واسم مدينه الهي واسم- مع مش مهم ما اعرفش مش مهم طيب فدي نقطة بتوضح ان المسيح كأنه بيقول انه زي ما هو ابوه زي ما هو ابوكم زي ما هو الهه زي ما هو الهكم طيب في كلمة μονογενής اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده μονογενής لما جينا نتكلم على النص ال- ال- بتاع انجيل لوقا وقال ابن وحيد لامه فاكر النص ده ابن وحيد لامه في لوقا 7 12 فلما اقتر- اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة في إنجيل يوحنا ده الإنجيل الوحيد اللي بيوصف المسيح إن هو μονογενής زي الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل انجيل يوحنا هو بس اللي بيستخدم لفظه μονογενής بالنسبه للمسيح المسيحيين بيفهموا كلمه μονογενής على ان معناها معناها ايه
ومتفرد
معناها الابن المولود الابن المولود بيترجموها في الترجمات ال... الإنجليزية بيترجموها يا إما begotten يا إما unique
يعني في الجزء دي مولود unique دي متفرد
الكلمة دي بيترجموها يا إما كده يا إما كده يعني يعني يعني يا إما بيقول the only begotten son أو the only unique son طيب كلمة begotten معناها مولود فهو لو الكلمة μονογενής دي معناها الابن المولود الوحيد من الله فيبقى كده انجيل يوحنا بيقول بعقيده ان المسيح آه، مولود من الله طيب كلمه μονογενής معناها ايه كلمة μονογενής لو فتحت يوحنا واحد 18 عشان اجيب الكلمة اليونانية مونوجينيس وابص عليها في القاموس
طب انا هن- هتفيدني بايه الكلمه لما تكون مذكوره لابن وحيد لامه ومذكوره بنفس الكلمه للمسيح؟ ال- ثواني هقول لك دلوقتي اكتب بس عندك النصوص دي لوقا 7 12 دي قلناها فلما اقترب الى باب المدينه اذ ميت محمول ابن وحيد لامه وبعدين في لوقا 8 42 لانه كان له بنت وحيده لها نحو اثنتي عشرة سنة وبعدين في لوقا 9 38 يا معلم اطلب اليك انظر الى ابني فانه وحيد لي وبعدين بقى النصوص بتاعت يوحنا دي آه، كما لوحيد من الاب يوحنا 1 14 يوحنا 1 والت- 1 18 الابن الوحيد 3 16 ابنه الوحيد 3 18 لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد العبرانيين 11 17
كام الاجرامين كام؟ 11 17 اه بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب قدم الذي قبل المواعيد وحيده النص ده مهم عبرانيين 11 17 ويوحنا الاولى 4 9 ان الله قد ارسل ابنه الوحيد طيب في كمان كام اخر بس ده؟ آه، انجيل مين؟ 4 9 يوحنا الاولى طيب حلو قوي انا عجبني النص بتاع العبرانيين 11 17 ليه بقى قول لي انت ليه تعال نقراه كده بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب قدم الذي قبل المواعيد وحيده وحيده دي هي ايه المفروض هي ايه مونوجينيس آه، طيب لو هو اتقال على اسحاق ان هو μονογενής هل ابراهيم عليه السلام ما كانش عنده ولاد غير اسحاق ده كان عنده اسماعيل كان عنده طيب هل ده معناه ان كلمة μονογενής معناها ابنه المولود الوحيد يعني ما عندوش غيره لا لا طيب عاوزين بقى نبص على الكلمة اليونانية علشان نشوف طيب الكلمة اليونانية بتترجم ازاي علشان نفهم ازاي الله له ابناء كتير بس واحد اتقال عنه انه μονογενής ابراهيم عنده ابنين لكن واحد اتقال عنه انه μονογενής معناها ايه فالكلمة اليونانية μονογενής م- مكونة من كلمتين الجزء الأولاني مونوس اللي هي معناها وحيد متفرد وحده كذا كذا طيب والكلمة الثانية جينيس دي جاية من كلمة يونانية اسمها جينو ماي γίνομαι γίνομαι هي كلمة γίνομαι دي اللي احنا محتاجين نفهمها لو فتحت في القاموس كلمة γίνομαι هتلاقي ان معناها to cause to be بالانجليزي to cause to be to cause to be اه يعني ايه to cause cause to be يعني سبب في وجوده يعني ايه يعني ايه سبب وجود يعني نفي ازليه طيب كان سبب في المشي ايوه طيب برضو القاموس بيقول to become يعني ايه become يعني يصبح بقى موجود فيها نفي للأزلية طيب في بعض المسيحيين لما بيجوا بقى يترجموا μονογενής اللي هي الوحيد فريد مفيش زيه ومعاها γίνομαι اللي هي يصبح او cause to be ففي بعض العلماء بيقولوا ايه ان ممكن يكون معناها الابن الم- الابن المولود الوحيد بمعنى ان هو ما جابش غيره الوحيد اللي بقى موجود تمام فهو لما يقول ان فلان عنده ابن μονογενής ممكن يكون معناه اللي ما جابش غيره اللي هو الوحيد اللي جاله طيب لما يكون هو عنده ابناء كثر يبقى معناها ايه μονογενής معناها الوحيد اللي جه cause to be بمعنى ان ما جاش زيه يعني unique
زي زي- فريد زي الاب مميز زي الاب اللي قاعد يقول لك ده انا ما خلفتش غيره
المقصود من ده كله ان كلمة μονογενής مش كلمة لها دلالة واحدة ان اه م- م- ابن وحيده بحسب السياق زي ما جاله راجل بيقول له ده ابن وحيدة وبنت الوحيدة μονογενής يعني ملوش غيرها انقذها انجدها بتموت اعمل لها معجزه وهكذا فمن خلال السياق بنفهم ان μονογενής هنا معناها ان هو ما خلفش غيرها طيب مع واحد زي اسحاق ابراهيم خلف اتنين طب واحد منهم اتقال ان هو μονογενής يعني ما خلفش غيره لا ما هو عنده ابن تاني يبقى μονογενής هنا معناه ان هو unique فريد مفيش زيه او مميز عن غيره الباقيين مش زيه طيب لما يجي يتقال عن المسيح انه ابن الله μονογενής وثابت في الكتاب ان في ابناء الله تانيين غيره يبقى معناه ايه انه مميز عنهم طب يا ترى ممكن يكون مميز عنهم بايه انه مثلا هو الوحيد اللي جه من غير اب الباقيين كلهم ليهم اب وام او مميز وفريد في مكانته ان هو اعظم انبياء بني اسرائيل وكلهم الباقيين اقل منه في ال- في العظمه والقدره والقدر والشان المهم ان انت ممكن تطلع لها صرفه لكن لما يجي المسيح يقول لك ده ابن الله الوحيد والوحيد هنا μονογενής يعني الوحيد المولود تقول له لا زي ما اتقال عن اسحاق انه μονογενής بس هو ثابت ان لابراهيم ابناء اخرين فما ينفعش يتقال μονογενής الوحيد المولود لا الوحيد الفريد اللي الوحيد اللي جه بالشكل ده تمام طيب يبقى احنا كده ضربنا حته ان المسيح ابن الله اشمعنى ده يعبد والباقيين ما يعبدوش عشان هو الوحيد المولود طب جايبين العقيده دي منين الابن الوحيد μονογενής لا μονογενής اتقالت عن اسحاق واتقالت عن ناس تانيين بحسب السياق بنقدر نفهم هل المقصود بيها ما جابش غيره ولا ده ابن فريد مميز فبحسب اسحاق اه ثابت ان ان في كمان اخوه اسماعيل يبقى ما ينفعش نقول الوحيد المولود بالنسبة لأبناء الله اتقال على واحد منهم انه مونوجينيس ما ينفعش على فكرة أنا كنت قرأت قبل كده في بعض التفاسير إن كلمة إن أنت تقول بالترجمة العربية إن أنت تقول الابن الوحيد ده بيخلي الكتاب المقدس متناقض ليه؟
لا لا تاني ليه أبلاء تانيين يبقى أنت لازم تكمل الترجمة صح يا تقول الابن المولود الوحيد يا تقول الابن الفريد الوحيد أو الابن المميز أيا كان لكن لازم ت- توضح إن في أبناء تانيين لله فهم بقى يا اما بيقولوا the only begotten يا اما the only unique لكن الترجمات العربي ما بتقولش لا دي ولا دي بتقول الابن الوحيد بس طيب حلوة قوي النقطة دي يبقى احنا اتكلمنا عن لو اتقال عنه انه اله طيب ابن الله ايه اللي بيميزه عن غيره طيب النقطة بقى بتاعت انجيل لوقا 3 8 فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة ولا تبتدئوا تقولون في انفسكم لنا ابراهيم ابا لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم يعني ايه انا جايب النص ده ليه تفتكر انا جايب النص ده ليه
انا مستغرب برضه من تجيب النص ده ليه؟
علشان خاطر المسيحيين بيقولوا ان بما ان المسيح مولود من غير اب يبقى ابوه بالضروره هو الله الله لكن احنا بنقول لا هو الله عز وجل عاجز انه يخلق انسان من غير اب
لا
ده النصوص بتقول ان الله قادر انه يجعل من الحجارة يعني من غير اب وام اولاد ويبقوا ايه منسوبين نسبا لابراهيم يعني الاعجاز مش فقط ان هو ايه, إيه يخلق, يخلق الاولاد من الحجارة لا دول من الحجارة وينسبوا نسبا لابراهيم عليه السلام يعني معجزه كان ربنا كان يوحنا المعمدان بيقول لهم انتوا فالحين بس تفرحوا بنسبكم ال- الجسدي لابراهيم لا ده ربنا ممكن يستبدلكم ويخلق غيركم من الحجاره اولادا لابراهيم يعني ما تفتكروش النسب ده محدش يعرف يحصل عليه غيركم لا ده ربنا يخلق من الحجاره اولادا لابراهيم فيبقى قضية ان ما دام المسيح مولود من غير اب يبقى ابوه بالضرورة هو الله طيب ما ادم خلق من غير اب وام وبعدين الله عز وجل بيقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون المسيحيين بيقولوا طب ما المسيح مش مخلوق من تراب مش هو ده وجه الشبه وجه الشبه طريقة الخلق في في كن فيكون المسيح الادم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون المسيح ان الله ان الله عز وجل امر جبريل فنفخ في جيب مريم وبعدين الله عز وجل قال كن فكان فده وجه الشبه انه خلق بكلمه من الله بامر من الله وبرضه العقيدة الإسلامية إن المسيح خلق بالكلمة ولم يكن هو الكلمة كل الطبيب بيتكلم
لأن المسيحيين بيقولوا بيفهموا الكلمة صار جسدا وحل بيننا أو الإله نفسه الكلمة نزل على الأرض وبقى إنسان يعني الكلمة نفسها بيعتقدوا إن هو الإله بقى إنسان بالتجسد يعني طيب يبقى احنا هنا عندنا إيه لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم يبقى ربنا قادر على كل شيء
وكمان في في العهد القديم الراجل اللي اسمه ملكي صادق ده، هو بلا ام ولا أب.
بلا أب بلا أم بلا نسب في سفر اسمه س- اللي هو سفر أخنوخ ده هو بيحكي قصة ملكي صادق وبيقول إن هو يعني ده اجتهاد مني كاتب العبرانيين المجهول بيقول بلا أب بلا أم بلا نسب لا بداية أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بابن الله بلا اب بلا ام بلا نسب المقصود بيه ان احنا ما نعرفش مين ابوه احنا ما نعرفش مين امه احنا ما نعرفش الراجل ده جه منين القصه في سفر اخنوخ او لعل هذه كانت القصه المشهوره بين اليهود ان ملكي صادق ده في الاصل ولد من غير اب في ايام نوح عليه السلام ولما حصل الطوفان رفع ملكي صادق الى السماء وسفر اخنوخ بيقول ان ملكي صادق نطق او تكلم وهو صبي في المهد لان ابوه كان كاهن وجه يقول لامه انت خلفت منين فراح ولدت الابن ده والابن ده نطق بقى ان انا ايه مش مولود من زنا ولا حاجه فلعل علشان قصته دي اتقال في العبرانيين بل هو مشبه بابن الله المقصود منه مين المسيح ان هو اتولد زيه يعني طب يعني ايه بلا اب بلا ام بلا نسب لا بدايه ايام له ولا نهايه حياه لان هم المفروض في زمن نوح رفع الى السماء ثم نزل الى الارض مره اخرى وقت مين ابراهيم عليه السلام انه مذكور في سفر التكوين فقره واحده عن ملك صادق ان ابراهيم عليه السلام قدم له العشور ومذكور الكلام ده برضه في سفر العبرانيين طب هو اصلا مولود ايام ابراهيم ده المفروض بحسب سفر اخنوخ مولود في ايام نوح وفرق كبير ما بين نوح وابراهيم فهو كانه عشان نزل من السماء مره واحده في زمن ابراهيم فما نعرفش ايه ده مين ابوه مين امه ايه نسبه ما نعرفش لا بدايه ايام له ولا نهايه حياه يعني ايه يعني هو ظهر فجاه واختفى فجاه بل هو مشبه بابن الله يعني لعله ايه ب- يعني علشان طريقة ولادته كده شبيهة بابن الله م- ملكي صادق من الغاز الكتاب المقدس من الآخر ولو أنت سألت في التفاسير هو مين ملكي صادق ده في بعض الناس ثانية واحدة. في بعض الناس فملكي صادق ده من ألغاز ال- الكتاب المقدس يعني انا ما ينفعش استدل بيه على ان آه، المسيح مش اله
ب- كم- كمشا- كشبه يعني اذا كان ده اتخلق ب- بدون ام آه، ب- بدون أب.
ما ايوه تستشهد بيها دي مشكله كتابيه يعني اللي انا بقوله لك ده اجتهاد من مطالعه اسفار ما بين العهدين بتاعت مخطوطات قمران يعني في اسفار العهد القديم في اسفار العهد الجديد في اسفار اكتشفوها في مخطوطات قمران دي بيسموها اسفار ما بين العهدين يعني اللي هي تبع العهد القديم ولا هي تبع العهد الجديد فده اجتهاد مني لكن انت تلبس المسيح في الحيط بالنص وتقول له النص بيقول بلا اب بلا ام بلا نسب وفسر النص ولو تقدر تجيب اختلافات المفسرين في مين هو ملكي صادق ويعني ايه بلا اب بلا ام بلا نسب ومحدش فيهم هيقدر يجيب دليل على تفسيره يعني طيب يبقى دي النقطة بتاعت إذا كان ماشي دي النقطة بتاعت إذا كان المسيح مولود من غير أب يبقى هو بالضرورة أبوه هو الله طيب ما هو علشان كده متقال عن آدم إنه ابن الله في لوقا ليه؟ لأن هو ملوش أب ملوش أم فمتقال عنه إنه ابن الله بمعنى إيه؟
م- مولود ان الله عز وجل هو السبب الرئيسي في وجوده من غير واسطه انه خلق من من الله مباشره دون واسطه من غير اب او ام او حمل او ولاده او حاجه زي كده فلعل برضه عشان المسيح مولود من غير اب ونوع من انواع الاعجاز وان سبب خلقه امر مباشر من الله عز وجل زي ادم فاتقال عنه ابن الله زي ما اتقال عن ادم انه ابن الله برضه الملائكة بيتقال عنهم ابن الله ليه؟ لأن برضه سبب وجودهم المباشر هو الله عز وجل، مفيش واسطة في النص. طيب النص بتاع يوحنا ده نص مهم. لما احنا قلنا على كلمة μονογενής وقلنا ان هي معناها يا اما المولود الوحيد يا المولود الف... يا... يا... الو- إيه، يا المولود الوحيد يا الفريد الوحيد اللي هو ب... only begotten او only unique طب ليه ما تقالش عن المسيح هذا اللفظ الواضح الصريح زي ما هو متقال في انجيل يوحنا هو متقال في انجيل يوحنا ايه بيقول واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه طيب ثانية واحدة بقى عاوز أفتح النص ده احنا بنفتح آه، النص كام ده أهو واحد 12 13 يوحنا واحد 12 وأما كل الذين قبلوا تعال نقرأ الترجمات المختلفة ترجمة الحياة بتقول وأما الذين قبلوه أي الذين آمنوا باسمه فقد منحهم الحق أن يصيروا أولاد الله يعني إيه خلي بالك خلي بالك يا أخ هنا ترجمة الفان دايك كأنه بيخلي أولاد الله أي المؤمنين باسمه فاهم إزاي؟ يعني كأن مصطلح أولاد الله أي المؤمنين باسمي لا الكلام ده غلط ده المفروض النص يكون واما كل الذين قبلوه قبلوه اي ايه اي المؤمنين باسمه زي ما ترجمه الحياه بتقول اما الذين قبلوه اي الذين امنوا باسمه ترجمه العربيه المشتركه اما الذين قبلوه المؤمنون باسمه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله او اولاد الله طيب في ال- اليسوعيه اما الذين قبلوه وهم الذين يؤمنون باسمه فاهم ازاي يعني كلمه اي المؤمنون باسمه ده مش تفسير عباره اولاد الله أو- او ابناء الله لا ده تفسير عباره الذين قبلوه دي نقطه مهمه طيب وبعدين يلا نشوف الانجيل الشريف بالمره اما الذين قبلوه اي الذين امنوا باسمه فاعطاهم الحق ان يصيروا ابناء الله طيب خلي بالك هو اللفظة اليونانية بتقول أبناء الله ولا ركز ما انا مركز والله.
الفان دايك بيقول إيه اولاد الله طيب يبقى اللفظة اليونانية بتقول أبناء الله ولا أولاد الله مش في فرق ما بين الاتنين يا مولانا ولا هي ما واحد يتقال عنه إنه ابن شخص معين طب لما اقول ان ال- ان ده مولود شخص معين ده معناه ايه يعني ال- المقصود ان البنوه لا تعطي بالضروره معنى النسب الجسدي الحقيقي لكن لما اقول ان ده دول اولاد شخص معين لفظة ال- الولادة دي بتعطي بالضرورة معنى ان ده ابوهم بالجسد او في رابط دم ونسب ما بينهم فاهم؟
ماشي طيب اللفظة اليونانية بقى المفروض معناها أبناء الله ولا أولاد الله الكلمة اليونانية ال ال ال العبارة العبارة اليونانية بتقول ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν سيبك من دي τέκνα τέκνα θεοῦ γενέσθαι γενέσθαι دي من اصل كلمه γίνομαι اللي هي to become يعني اصبحوا او صاروا طيب يعني ايه تكنا ثيو تعالوا نبص كده على كلمه تكنا دي تكنا معناها ايه في اليوناني كلمة تكنا قال لك من الأصل تيموريا ماشي معناها a, a, a child as produced يعني ايه as produced يعني ابن مولود منه يعني ده المقصود فدايما كلمة إيه، إيه، يعني هو بيقول إيه، تكنثئو تكنثئو يعني مولود الله
يعني مثلا
اكتب في او كده يا باشا ث- ثئو ثئو θεοῦ لما نتكلم مولود يبقى في نسب حقيقي طب ما هو بيقول τέκνα θεοῦ γενέσθαι γενέσθαι يعني to become يعني هم مش من الاصل اولاد الله لكن هم become children of God يعني أصبحوا أولاد الله أو صاروا أولاد الله اللي أنا عاوز أقوله لو تكمل النص الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله يعني إيه سيبك من كل ليس ليس ليس دي فقول الذين ولدوا من الله من الله ما هو بيقول الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل أمال مولودين منين من الله طب أنا بتحدى بقى أو يعني المفروض لو لو كان في نص بيقال عن المسيح إنه مولود من الله بألفاظ ومصطلحات واضحة ما كانوش هيسيبوا النص ده طيب هو ال- يعني هنا اتقال صراحة عن اللي آمنوا بالمسيح إن عن طريق إيمانهم أصبح لهم الحق أن يصيروا أو أن يكونوا أولاد الله وأولاد الله صراحة يعني هم مولودين من الله طب يعني إيه المعنى إن هم مولودين من الله الفكر المسيحي اللي هو إيه born born again Christians عارف يعني إيه born again مولود آه يعني ولادة جديدة ولادة ولادة تانية من الله اه ايه المقصود بيها ان انا كنت ضايع وصايع ومتشرد وفجأة واحدة استغفر الله العظيم يا عم فجأة واحدة حصلت حاجة في حياتي كأني اتولدت من جديد فعشت حياة طهرة نقية جديدة فدي بيسموها بورن أجان فدي اتقال عنهم ان هم ولدوا من الله بس مع ان مذكور صراحة في في الكتاب ان هم مولودين من الله لكن ليست ولادة حقيقية ولادة مجازية لا تعرف الضرورة.
الموضوع ده بيخليك تحس ان لو الكتاب كان بيقول ان المسيح قال انا اله برضه ده مش كفايه ان لو الكتاب بيقول ان المسيح مولود من الله برضه مش كفايه يعني ايه يعني ال- استخدام الالفاظ الصريحه بشكل مجازي ما بيعطيش فرصه ان المسيح يقدر يطلع نص محكم لعقيدته لان الكتاب بيقول في ناس كتير الهه الكتاب بيقول في ناس كتير ابناء الله الكتاب بيقول في ناس كتير اولاد الله الكتاب بيقول في ناس تانيين اتقال عنهم ان هم مونوجينيس يعني المصطلحات اللي بيستخدمها المسيحي في شرح عقيدته في المسيح وفي الاله منسوبين لناس تانيين فما بقتش الفاظ واضحة صريحة قطعية الدلالة فلما تتقال عن المسيح يبقى عقيدتنا واضحة في المسيح ده كلام مهم طيب انا كده قلت اللي في ضميري بالنسبة لقضية ان المسيح من الله بس فاضل نقطة واحدة بس قضية هو ليه الاله بيتقال عنه انه الاب المفروض القضية دي زي ما القرآن بيقول على بني إسرائيل إن هم بيقولوا إن إنكم آلهة وبنوا العلي كلكم وإن بني إسرائيل هم أبناء الله والكلام ده كله عددهم رمل البحر وأكتر من عدد نجوم السماء والخرافات دي فهو من أيام بني إسرائيل بيتقال إن هم إيه أبناء الله وإن الإله بالنسبة لهم هو أبوهم وكده طب معناه ايه المعنى الرئيسي في البداية كان ان بني اسرائيل كانوا بيقولوا احنا شعب الله المختار احنا مميزين عن البشر فمميزين ازاي يعني ان علاقتنا بالله غير علاقة باقي عبيده بالله ازاي برضو ان المفروض العلاقة الطبيعية بين الله ومخلوقاته او بين الله وعبيده هو ان الله هو السيد والعبيد بيطيعوا السيد سواء في علاقة محبة ولا مفيش يعني ايه يعني انت عندك خدام في البيت او ايام زمان في امريكا تشتري عبد اسود وانت راجل ابيضاني وحليوي فالعبد ده بيكرهك لكن انت بتأمره وهو غصب عن اللي خلفوه بيطيع رغم انه بيكرهك فهم بي... ايه علشان انت مستعبده وجايبه من افريقيا وذلل اللي خلفوه وجبته امريكا عشان يخدمك فاهم ازاي وهو يعني معظم الناس لما بيجيبوا خدام ولا بيجيبوا حد يعني بيبقى العلاقه حلوه ما بينهم بيحس ان في نوع من انواع الذل وفي نوع من انواع وهو احسن مني في ايه والكلام ده كله طيب ف المفروض ان العلاقه من بدايتها كانت ان اليهود عاوزين يقولوا لا احنا علاقتنا بالله مش زي علاقه العبد بسيده ان السيد يامر العبد والعبد عليه الطاعه اه حتى لو العبد ده ما بيحبش ال ال ال السيد او السيد ما بيحبش عبده في علاقه اوامر وبس ده يامر ده يطيع وخلاص مفيش محبه مفيش الفه فهم قالوا لا احنا او نحن ابناء الله واحباؤه بمعنى ايه ان ربنا بيحبنا وربنا بيعاملنا زي معاملة الأب بابنه فأنت لما أبوك يقول لك هات كوباية مية بتقوم تجيب له كوباية مية ومفيش أي حرج أو حسد أو ضيق لأن أنت بتحب والدك وبتحب تخدمه وهو كمان بيحبك ومش بيقول لك هات لي كوبايه ميه علشان غاوي يقرفك فاهم ازاي فهم بيقولوا لا دي بقى هي دي علاقتنا بالله ان علاقتنا بالله زي علاقه الاب بابنه علاقه محبه فنحن ابناء الله واحباؤه فقالوا عن ال... عن الله ان هو الاب في برضه لو احنا طب ال- يبقى الاجابه لمثل اله يق- يقال عنه انه الاب في العهد في ال- في الكتاب المقدس تبقى الاجابه ايه؟
الإجابة إنه علشان بيجعلوا علاقتهم بالله كعلاقة الأب بابنه ده سبب من الأسباب طيب في بقى سبب تاني كلمة باتير أو كلمة الأب بحسب العهد الجديد بتستخدم بأنهي معاني ثانية واحدة كلمة الأب قال لك في القاموس بيقول a father يعني أب خلي بالك literally or figuratively يعني بشكل حرفي أو بشكل مجازي يعني إيه؟ يعني هو بيتقال عنه إن هو أب باتير لكن ده مش بالضرورة يكون المعنى الحرفي إن هو خلفهم لا بيكون بمعنى مجازي طيب ايه المعاني المجازية اللي هم بيلاقوها في اسم باتير فبيقول لك باتير الاب الاب ده دايما بيبقى ايه رأس العائلة وهو اللي جايب ولاده اللي تحتيه وبقية العائلة يعني كأن كلمة πατήρ ده معناه الجد الكبير خالص فبيبقى مسمينه generator يعني ايه generator يعني هو مصدر العيله دي فبيقال عن الله انه πατήρ بمعنى انه ابو الخليقه او اصل كل الخليقه او هو اللي خلق كل هذه الخليقه وهو سبب وجودها فبيقولوا عنه انه ابو الخليقه الاب الاب بمعنى ان كل الوجود منه زي ما يتقال في ال- في القرآن الكريم السماوات والأرض جميعا منه جميعا منه ثواني هجيب لك الآية بالظبط جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون يعني إيه جميعا منه؟ يعني كل حاجة في السماوات والأرض من الله عز وجل منه بمعنى إنه مش خارج من ذات الله عز وجل والعياذ بالله يعني هو مصدرها طيب فكلمة جنريتور دي بيسموا ال- الإله إن هو الأب عشان هو المصدر طب وإيه كمان؟ قال لك ان ثانية واحدة عاوز اجيب بس الكلمة one who stands in a- بي بي بي بيقال عن شخص ان هو اب بشكل مجازي بمعنى زي ما الاب بيعلم ولاده وبيربيهم فبيقال عن الله عز وجل ب- في عرفهم ان هو الاب بمعنى ان هو الذي يعلمنا وهو الذي يربينا فاهم ازاي طيب وفي ايه كمان وبرضه بيقال اللي هو اللي احنا قلنا قبل كده بيتقال عنه اب لل- للمخلوقات اللي الله عز وجل مصدرها المباشر اللي هو برضه generator يبقى احنا قلنا بيت- بيتقال السبب الرئيسي في ايام اليهود كان علشان خاطر علاقه ال- ا- ا- شعب بني اسرائيل بالاله كعلاقه الاب بابنه وفي العهد الجديد من كلمه πατήρ generator يعني هو مصدر كل الخليقه وان هو المعلم والمربي
المصدر فين؟
ايه المصدر والمربي والمعلم اه بس كده الكلام ده موجود في الملزمه بتاع تاريخ الكنيسه بشوف بقى احنا عشان- الكلام ده في انهي صفحه وابقى اعلم عليها علشان احنا كده شرحناها يعني تمام طيب انا اكتفي بهذا القدر النهارده علشان موضوع الخلاص ده والفداء آه، موضوع كبير شويه مش عاوز آه، ادخلهم في بعض سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك